بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا وصلنا لعبرانيين 13 آخر إصحاح أفكركم تاني رسالة العبرانيين رسالة مميزة مختلفة عن طبيعة رسائل بولس الرسول فأكتر من حاجة المقدمة مختلفة لأنه بيخاطب اليهود أو بيخاطب الفكر اليهودي فبيتكلم باللغة والفكر اللي كلهم عارفينه لأن هو طبعا يهودي قديم الموضوع كمان لأنه مختلف لأن هو الرسالة كلها بتدور حوالين تثبيت الإيمان والرد على فكرة الارتداد والتراجع من المسيحية إلى اليهودية ولأن المسيح له المجد هو محور الرسالة كلها بيحطه في مقارنة مع الأنبياء مع الملائكة مع موسى النبي مع هارون رئيس الكهنة شريعة عهد قديم بشريعة عهد جديد ذبايح العهد القديم بذبيحة العهد الجديد كل ده مخلي الموضوع دسم ومركز جدا ويفضل يطلع بينا السلم كده في المقارنات اللي بيعملها عشان نبقى شايفين المسيح له المجد الكل في الكل الإله الحقيقي المتجسد وأيضا ابن الإنسان بتجسده من أجل خلاص وفي الآخر بيبتدي يدخل في اللمسة التطبيقية كعادته يعني الجزء الأخير ده بيقولوا علماء الكتاب أنه أحد الحجج اللي تؤكد أن الرسالة دي بتاعت بولس الرسول حتى وإن اختلف أسلوبها وطريقة كتابتها بسبب الموضوع وظروف الكتابة إنما حجة من الحجج اللي تأكد إن بولس هو الكاتب إنه نفس المنهج في إنه يحط التطبيق في الآخر ويبتدي يرص كده نواحي السلوك المسيحي في آخر كل رسائله ولا تخلو أيضا في الإصحاح الأخير من السلامات الخاصة به اللي كان برضو يتبعها في أغلب الرسائل الأخرى قلنا الرسالة دي اتكتبت في الفترة الأخيرة من حياة معلمنا بولس الرسول يعتقد بعد خروجه من سجن روما أول مرة وقبل بقى ما يدخل تاني مرة ويستشهد يعني في الستينات أو منتصف الستينات من القرن الأول كان إصحاح 12 بيعرض علينا مجد العهد الجديد مقارنة بمجد العهد القديم العهد القديم اليهود وقفوا قصاد جبل بيترعش لأن ربنا نزل عليه في العهد الجديد احنا عنينا في الذبيحة في المسيح له المجد العهد القديم كانوا أبكار لكن مفديين بس بشر احنا كنيسة أبكار مفديين بدم المسيح فيهم قديسين وحواليهم ملايكة احنا في العهد الجديد الدم اللي بيفدينا دم المسيح له المجد أما في العهد القديم دم الحيوانات والتيوس فيعني ما فيش وجه مقارنة بين المجد ده والمجد ده وانتهى في عبرانين 12 وقال إذا كانت الحكاية كده خلونا ناخدها جد لأنه ده يضع علينا مسؤولية ضخمة إن احنا نكون مستحقين للدعوة اللي دعينا إليها لأن في الآخر هنقابل المسيح له المجد وجها لوجه فلازم يبقى عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى لأن إلهنا نار آكل ودخل في آخر إصحاح وأول وصية ابتدى بها قال لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد الجزء ده خدناه المرة اللي فاتت ابتدي من عدد أربعة ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير النجس ايه قيمة الموضوع ده هنا في الوقت ده كان في طيار اسمه الغنوسية الغنوسية دول جماعة من الفلاسفة اليونانيين اللي حب يمزجوا الفلسفة بالفكر المسيحي بعض أفكار الفلسفة وأفلاطون بالذات بتعتبر أن الجسد في ذاته شر وأن الروح هي الخير وبتعتبر أن في إله خاص بالشر وإله خاص بالخير وفي ثنائية كده واضحة بالتبعية لو الناس مشيت على الفكرة دي إذا كان الجسد شر يطلع حاجتين يا إما تعذب الجسد وتقاومه بنوع من العداء والخصام الشديد يا إما تسيبه يعمل اللي هو عاوزه على اعتبار أنه ملوش دخل بربنا والفكرتين كانوا ماشيين في القرن الأول واحدة منهم خدت اتجاه اسمه النيكولاوية إنما الفكرتين موجودين وما زالوا موجودين لغاية النهاردة في العالم يعني إيه في واحد يقول لك ربنا نعرفه بالقلب ربنا بتاع الروح الجسد يعمل اللي هو عاوزه دي نقرة ودي نقرة تاني طبعا الكلام ده مش مظبوط لما بنصلي بنصلي بأجسادنا وأرواحنا لما بنصوم بنصوم بأجسادنا وأرواحنا لما بنخدم أجسادنا بتتعب وأرواحنا فرحانة بالخدمة فما فيش عندنا التمزيق ده بين الجسد والروح الكتاب بتاعنا كتاب مقدس بيقول قد قدسوا أجسادكم وأرواحكم يعني الاثنين مقدسين والفكر الثاني المتشدد يقول الجسد ده شيطاني والجسد ده رديء لازم تعذبه ولازم تمنع عنه كل الملذات ومنها وصل البعض إلى تطرف أن حتى الجواز شر والأكل شر دول بقى الإرهابيين بتوع زمان المتطرفين بتوع زمان فبيرد عليهم معلمنا بولس بالرغم أنه بتول بس هو طبعا فاهم الفكر المسيحي فاهم أن الجسد في ذاته مش شر الجسد ربنا خلقه وربنا ما خلقش حاجة شر رأى الله وكل حاجة حسن جدا فجسد الإنساني ده ما فيهوش شر في ذاته الشر دخيل عليه فبيقول ليكن الزواج مكرما إذا ده رد على اللي باصين للزواج بصة مهينة أو متطرفة على أن الزواج ده شر والعلاقات الجسدية دي خطية فبيقول حسبهم الفكرة دي ليكن الزواج مكرما عند كل واحد حد ممكن يقول طب البتوليين أو الرهبان باصين للجواز إزاي البتول أو الراهب يحترم الزواج جدا ولكنه ارتقى إلى مستوى ملائكي أعلى حتى من الطبيعة وهو عايش على الأرض اشتهى الحياة الفردوسية من دلوقتي فمستعجل حياة التسبيح والصلاة لأن المسيح له المجد لما وصف الحياة الأبدية قال في السماء بيبقوا زي الملائكة لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتجوزوا إنما إحنا على الأرض بناكل ونشرب ونتجوز وكل حاجة ولا في الأرض صح ومقدس وطبيعي إنما فئة خاصة مدعوة إلى كرامة أعلى اجتهد درجة أعلى اجتهد ما هو فوق الطبيعة إنما لو واحد فيهم شايف الزواج خطية تبقى تفكيره غلط وتعتبر الكنيسة أن دي بدعة وما تنسوش على رأي القديس جيروم أنه كل بتول أساسا أصله أب وأم تزوجوه وأنتجوه وطلعوه للحياة فازاي هو هيعتبر دخوله للحياة أساسا خطية إذا كان لازم يجي عن علاقة طبيعية بين أبوه وأمه وحتى القديس جيروم شبهها وقال يعني السنبلة بتاعت القمح تفتخر على الساق أو الجدر بتاع النبات كمنها هي اللي باينة كده ومنورة ولا الثمرة بتاعت الشجرة تفتخر على الشجرة كلها لا يعني الإنسان هو الإنسان كله وإنما من الثمار الجميلة اللي الإنسان بيقدمها لربنا البتولية لكن مش مطلوبة من الكل فبيقول ليكن الزواج مكرما عند كل واحد هنا مكرما يعني محترما ومقدرا ومقدسا في عينين الناس مفيش أي نظرة مشوهة للجسد أو للزواج والمضجع غير نجس في فكر الناس يعني إيه المضجع الزوجي مقدس ليس نجسا لكن لعل واحد ياخد الاكستريم التاني التطرف التاني يقول طب ما هو يفرق ايه الجواز عن العلاقات خارج الجواز يقول اما العاهرون والزناه فسيدينهم الله يبقى الكتاب بيميز بين العلاقات الجسدية المقدسة داخل الزواج المضجع فيها غير نجس والعلاقات خارج الزواج ده محرم ده نجاسة ده تستحق الدينونة وغضب الله غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم طب إيه الفرق هنا جمعوا الله ما جمعوا الله ده مقدس هنا جمعوا الشيطان اللي جمعوا الشيطان طبعا مش مقدس أما العاهرون والزناء فسيدينهم الله يبقى هنا رد على الفئتين الفئة اللي شايفة الجواز ذاته مش مقدس لا الجواز مقدس والفئة اللي بتستحل كل الخطايا وبتقول كله ما يفرقش جسد يعمل اللي هو عاوزه لا برضه في دينونة شديدة للي بيستحلوا الشر لتكن سيرتكم خالية من محبة المال تعبير جميل قوي معلمنا بولس السبق في تيموساوي سؤال انه محبة المال اصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة محبة المال دي أساس كل المش... المشاكل اللي في الدنيا لأنها عبادة أوثان اللي يحب الفلوس زيادة يبقى بيحبها أكتر من ربنا يبقى بيعبد الفلوس عبادة وما تنسوش ان احنا لسه طالعين من اسبوع يهو... كان في يهوذا بسبب حبه للفلوس اكتر من المسيح باع بديته وباع مسيحه وخسر كل حاجة بسبب الفلوس هنا بقى معلمنا بولس يقولها بطريقة جميلة يقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال يعني مش بس بيقول ما تحبوش المال لا ده دي قليلة ده مش عاوز السيرة يعني المسيرة في الحياة تبقى فيها ريحة بس التعلق بالماديات عاوز السيرة خالية من محبة يعني ما تتكلمش في الفلوس كتير محدش يقدر يتهمك أبدا ويقول أصله عشان الفلوس عمل خلي السيرة خالية تماما من محبة المال واحد زي بولس الرسول خسر كل ما هو مادي عشان يفضل ايه كده خفيف في الدنيا وقال انا خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه كفايه علي اربح المسيح واوجد فيه وقال كان لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء لأنه كان فعلا خسر كل فلوسه ازاي السيرة تبقى خالية من محبة المال شوف بقى أولاد محبة المال الخطايا الناتجة عن محبة المال ولازم تروح من حياتك في واحد يكذب عشان القرش في واحد يسرق عشان القرش في واحد يكره أخوه عشان القرش في واحد يخاصم يعادي في واحد يحقد في واحد يغير في واحد القرش يديله كرامة يديله كبرياء في واحد القرش يديله برستيج كده يقع في تداعيات مرتبطة بالمستوى اللي هو فيه شغلانة الفلوس دي فعلا بيسموها خطية ولود يعني بتولد بقى طابور طويل من الخطايا ممكن تربط كل الخطايا بالخطية دي في أكتر من محبة المال في قلب يهوذا خليته يخون سيده خيانة أعمت عينيه وقلبه عن محبة ربنا اللي يعني شبعه حب طوال سنتين مثلا أو أقل شبعه حب واهتمام وكرامة ومعجزات وشاف اللي محدش شافه وبعدين كل ده راح بسبب محبة المال محبة المال تخلق إدانة خلت يهوذا من محبة الفلوس يدين ساكبة الطيب ست طيبة جاية حاطة فلوسها كل حيلتها كده في حتتين طيب عشان تعبر عن محبتها لربنا والمسيح له المجد قبل انما هو تذمر وقال مش خساره الفلوس خساره في مين خساره في ربنا صاحب كل العطايا وخساره ليه طب هو اعترض هو صاحب الشأن قال ايه كان ممكن تروح الفلوس دي للفقراء فقراء ايه ده انت اللي معاك الصندوق لكن ما فيهاش فقراء ولا حاجه لكن شوفوا فيها إدانة وفيها سرقة وفيها كذب وفيها غش وفيها خيانة وفيها كبرياء وفيها قسوة قلب وفيها كل اللخبطة كل ده جه من محبة الفلوس لدرجة بعض الآباء اعتبروا إن كلمة دخل الشيطان قلبه هي نتاج محبة المال لأن اتقال عن يهوذا الكلمة دي إن دخل الشيطان قلبه تملك منه بعد الشر عليكم كلكم دي حاجة تخوف علينا كلنا من محبة المال عشان كده يقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال طب ايه التدريب اللي نعمله عشان السيرة تبقى هادية كده ما فيهاش الشيطان المتعب ده كونوا مكتفين بما عندكم كونوا مكتفين شعور الكفاف أو الكفاية أو الاكتفاء ده شعور يطرد محبة المال طب هتقول الشعور ده نعرفه ازاي يتقاس بكلمة الشكر اللي صبح وليل بيقول أشكرك يا رب على اللي أنا فيه ده بيصد حرب محبة المال إنما محبة المال تبان في واحد دايما باصص حواليه يقول ليه أنا مش عندي زي فلان ليه ربنا ما ادانيش هو لو كان بيحبني كان ممكن يعمل لي ويسهل لي محبة مال طبعا لكن لو عنده الاكتفاء والشكر هيصد حرب محبة المال كان ممكن إغراء الفلوس يجي لأي تلميذ تاني إنما بالكو لو مثلا الشيطان جه ليوحنا الحبيب يقول له إيه رأيك بدل ال 30 فضة خد 3000 فضة وبيع سيدك كان ممكن يفكر ده بيحب ربنا يسوع جدا ده الدنيا كلها ما تسواش نقطة دم جاء من المسيح له المجد ده هو كان نفسه يموت بداله فلأنه بيحب ربنا فعلا وعنده نوع من الكفاية بربنا هو مكتفي بربنا مش عاوز غير ربنا كفاية عليه ربنا فلأنه عنده الشعور ده المصحوب بالشكر والرضا والسلام طبعا ما يقدرش يقع في محبة المال كونوا مكتفين بما عندكم تخلينا نتعلم ان الواحد يشكر كتير لان الشكر الكتير يغلب شيطان محبة المال يغلب شيطان التذمر المرتبط بمحبة المال لأنه قال احنا كمان الشكر والكفاف ده ما هوش فكرة يعني إيحائية بنوحي بها لنفسنا لا دي فكرة إيمانية حقيقية نبع من إيمان لأنه قال لا أهملك لا أتركك أنهي أضمن يتحط لك في حسابك رقم ولا حد يكون مسؤول عنك مسؤولية كاملة في كل الأوضاع هتقول لي والحد ده بيموت ولا بيموتش اقول لك ما بيموتش طب يقدر ولا ما يقدرش يقدر طب حكيم ولا مش حكيم كل الحكمة فيه طب يحبني ولا مش بيحبني لا بيحبك قوي خلاص يبقى طبعا الشخص أهم لأن لو عندك فلوس الدنيا كلها ممكن تخلص وممكن ما تحلش حاجات معينة في مشاكل ما بتتحلش بالفلوس إنما ربنا له المجد لما بيقول لا أهملك لا أتركك دي أغنى من أي فلوس في الدنيا المشكلة اللي ملهاش حل في الفلوس ليها حل عند ربنا والمشكلة اللي محتاجة فلوس كتير قوي ربنا غني قوي فيقدر يحلها بفلوسه من غير فلوس فيبقى وعد ربنا بس أغنى من كنوز الدنيا دي كلها فبيقول كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك لا أتركك بدل قال كده تفكر في الفلوس ليه برضه تلاحظوا ان عدو الخير ساعات يصطادنا في حته تاني الواحد يقول لا انا ملياش ما بحبش الفلوس ولا حاجه بس بعمل لاولادي طب وهم ولادك يسري عليهم الوعد ولا ما يسريش يعني انت خدت لا اهملك ولا اتركك طب والكلام ده برضه ينفع يتقال لاولادك ولا ما ينفعش طب ما احلى انك تحفظهم الاربع كلمات دول وبعد كده جه قرش خير ما جاش خير لانه انت ضمنت ان العيال طالعه عارفه تتكل على ربنا دي اغلى كتير قوي من الملايين اللي يمكن تسيبها لهم يبقى برضه ساعات عدو الخير يقول صحيح انت ما بتحبش الفلوس بس شوف بقى المستقبل عاوز وعاوز وعاوز ويوقعنا في كل المشاكل برضه تكذب وتسرق وتحقد وتغش وبتاع وتيجي تقول ايه مش عشاني عشان ولادي طب ما هو الشيطان ضحك علينا برضه وهم اولادك ما هم اولاد ربنا واللي قال لك لا اهملك لا اتركك هيقول لهم لا اهملك لا اتركك واللي عدى اليومين دول هيعدي اللي جايين وكما كان هكذا يكون من جيل الى جيل ربنا ما بيتغيرش كونوا مكتفين بما عندكم لانه قال لا اهملك ولا اتركك حتى اننا نقول واثقين شوفوا بقى الحوار الجميل بين الكتاب المقدس وبين القارئ أو التلميذ معلمنا بولس هنا لما يسمع ربنا بيقول لا أهملك لا أتركك يقوم يرد عليه ويقول إيه الرب معين لي فلا أخاف يعني بيرد على الآية بآية أو بياخد الآية من ربنا لنفسه فبيطلع آية تاني يرد بيها على ربنا شوفوا بقى اللي بيحب الإنجيل زي بولس كده تلاقوه بيرد على ربنا بآيات وبيصلي بآيات ومفهوم جاي من من المسيح لينا ومفهوم طالع مننا للمسيح ربنا بيقول لا أهملك ولا أتركك تقوم ترد تقول له إيه الرب معين لي فلا أخاف ماذا أصنع بي إنسان خلاص يا رب ده اللي أنت قلت لي مش هسيبك أبدا هخاف ليه هيعمل فيا إيه البني آدم مهما كان البني آدم بني آدم طلع نزل بني آدم بدل أنت معايا أنت ربنا خلاص يحصل اللي يحصل فتلاحظوا يقول لأنه قال وفي عدد ستة يقول حتى أننا نقول هو قال يبقى احنا نقول هو قال مش هسيبك واحنا نقول له واحنا يا رب مصدقينك خلاص مش هنخاف هنخاف ليه بدل انت قلت انت قلت هو ده الايمان بقى انك صدقت اللي اتقال دي بقى اختلاف واحد عن التاني عارفين الرسالة كلها بتدور حوالين قضية الإيمان والارتداد في عبرانين 11 فرجنا عن أمثلة الإيمان الجبارة في الكتاب طب أنت مصدق إلى أي مدى أنت مصدق الكلمتين دول ساعتها تقول مع بولس بمنتهى الطمأنينة والهدوء والسلام نقول واثقين الرب لي معين فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان إنسان كما أيا كان الإنسان اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم واضح أن الكنيسة من البداية ماشي فيها نظام التلمذة من ساعة ما ربنا يسوع له المجد كان رايح السماء صاعد قال لتلاميذه امضوا وتلمذوا جميع الأمم فالتلمذة هي أساس الحياة الروحية جيل يسلم جيل ومعلم يسلم تلميذ والمعلم هو نفسه تلميذ والتلمذة هي أساس امتداد المسيحية عبر كل الأجيال التلمذة دي اللي بنسميها التسليم التسليم أو التقليد تقليد يعني إيه؟ يعني أنت استلمت من اللي قبلك كده استلمت إزاي تصلي استلمت إزاي تتكل على ربنا استلمت إزاي تحب حتى الأعداء حتى لو مش حافظ نص الآية أنت استلمت روح من اللي قبلك وبعد كده بقيت عارف الآية لكن شفتها في مرشدك أو في أستاذك أو في أبو أب اعترافك إزاي بيسامح إزاي بيحب إزاي بيستقبل التجارب إزاي بيصلي فأنت شربت الحكاية شرب فالإيمان مش معلومة تدخل العقل الإيمان حياة تنتقل من أب إلى ابن من مرشد إلى تلميذ حياة زي ما اتقال مثلا في تيموساوس الإيمان الذي سكن أولا في أمك إفنيكي وفي جد جدتك لوئيس وهو فيك أيضا يعني إيه الإيمان ده كان في جدته جدته سلمته الإيمان هو صغير وأمه كانت بتسلمه الإيمان والإيمان نزل كده منهم هما الاثنين وملأ قلبه فبقى إناء صالح معد للخدمة خدوا بولس كده إيه بسرعة ابتدى إيه يتلمذه عشان يشتغل بيه لكن كان هو إناء معد بسبب التلمذة المبكرة اللي في بيته فاذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله يبقى في كرامة للي بيتكلم بكلمة ربنا أنت كمان ممكن تكلم ولادك بكلمة ربنا أجمل حاجة أن الواحد منين ما يقعد مع الناس يجيب كلمة ربنا أغلى كلام إيه كلام تاني له قيمة يعني لما نقعد نضيع وقتنا في كلام في حاجات غالبا هدامة أكثر منها بناءة برضه مش معنى كده نبقى وعاظ محترفين لا بس يبقى حبنا للإنجيل باين في كلامنا اللي عنده مزمور يقوله اللي عنده حكاية حلوة من الإنجيل اللي عنده آية جميلة ده في ناس من بساطتها لما تسمع وعظة تروح تبقى عاوزة تحكيها لكل الناس وفي واحد آية جديدة يعرفها يقول زي ما كنتش شايفها دي كأنه لقى القية كأنه لقى كنز عاوز يوزع منه على كل الناس طبعا ده عند ربنا غالي لأنه حاسس بقيمة كلامه يخرج من كنزه جددا وعتقاء لكن ليه تبقى دايما مستقبل حلو انك تبقى مستقبل كلمة ربنا امتى هتبقى مرسل كمان يعني هتقول بقى كلمة ربنا ولا مش هتقول ينفع تقول كلمة حلوة للناس اللي حواليك صدقوني حتى مع غير المؤمنين اختيار الكلمات من الكتاب المقدس بحكمة أحيانا تكون أجمل كرازة للمسيح مش لازم بشكل مباشر مش لازم بشكل آم، هجومي لا خالص لكن لما تقول مثلا حكمة من حكم سليمان الحكيم طب مين ما يحبش يتعلم الحكمة لما تقول أصل احنا اتعلمنا في كتابنا انه المحبة اغلى حاجة تدي اية حلوة عن المحبة طب خلاص انت مش بتوعظ ولا بتبشر بشكل حرفي يعني انما بتقدم ربنا من كلامه الحلو ومحدش حتى الغريب والقريب ما, ما يتعجبش من جمال كلمة ربنا صدقوني الواحد على قد ما يشوف كده يلاقي ان الناس كلها بتحس كلمة ربنا دي غالية صحيح وجميلة اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم واضح ان المرشدين دول ما كانوش بيتكلموا بس كانت حياتهم زي كلامهم عشان كده مش بس قال لهم افتكروا اللي قالوه لا قال لهم بصوا على نهاية السيرة شوفوا هم عاشوا سيرتهم ازاي ماشية متوازية مع كلام ربنا كلمة ربنا بيقولوها وعايشينها مش بس فاهمينها وحافظينها عايشينها فبصوا على سيرتهم يبقى اقبلوا من كلامهم وتعلموا من سيرتهم دي عكس اللي قاله ربنا يسوع عن الكتب والفريسين قال لهم اسمعوا كلامهم بس ما تعملوش اعمالهم ليه اصل عندهم حاجه ناقص يقولوا بس لكن ما يعملوش اللي بيقولوه هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا وبيعلموا الناس حاجات هم مخترعينها يقول كده اشعياء النبي عن اليهود انما في العهد الجديد التلميذ النجيب لربنا يحب كلامه يحفظه يفهمه يقوله يعمله ويعيشه فالناس تتعلم من كلامه وتتعلم من سيرته من حياته ولما يشوفوه بقى وهو بيكبر كده وعايش مع ربنا السنين دي كلها وازاي بقى عنده فضائل وعنده نعمة وعنده حكمة وعنده بساطة يقولوا سلام على السيرة الحلوة انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم يبقى حتى الإيمان نتاج عشرة مع كلمة ربنا إيه اللي خلى إيمان الناس دول أقوياء قوي لأن كلمة ربنا مغذياهم مشغولين بيها فالكلمة اللي غذتهم طلعت منهم إيمان قوي يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد برضو إيه اللي دخل الآية الحلوة دي دلوقتي يقال أن الجماعة الغنوسيين دول من كتر ما شككوا في قولة الجسد حاجة والروح حاجة ولخبطوا دماغ الناس بعض منهم ابتدى يقول انه بما ان الجسد شر ما تقولوش المسيح تجسد ما ينفعش كونه يتجسد ويبقى انسان ده يبقى كده اهنته ربنا فهنا بيراجع بيقول لا احنا متفقين الجسد مش شر جسد خلقة ربنا الشر ده خطية داخلة غريبة وبما ان الزواج مقدس والمضجع غير نجس في حاجة تاني بقى مهمة ان المسيح تجسد فعلا ويسوع المسيح هو هو يعني ايه هو هو هو يهوى مقصود بيها كده هو الله لان الله في العهد القديم يقول ايه انا هو لما موسى سأل ربنا اول مرة في العليقة قال له هنزل لجماعة في مصر اقول لهم مين بعتني انت اسمك يا رب قول لهم هو هو قول لهم كده أو أهيا الذي أهيا أو أيام أيام اللي هي أنا هو أو يهوى الذي يهوى أو الكائن الذي كائن أو الكائن الذي كان والذي يكون كل ده في كلمة هو فيسوع المسيح هو هو هو الله ذاته هو إله العهد القديم هو نفسه إله العهد الجديد هو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود هو إله بطرس وبولس ويعقوب ويوحنا وإلهنا إلى الأبد أمسا واليوم وإلى الأبد كونهم بيشككوا في تجسده أو في شخصيته دي شغلتهم هم هيضيعوا أبديتهم كده إنما احنا نفضل نعلن إلى آخر الظهور يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد معناه إيه؟ من هنا تيجي فكرة ان احنا ندرس عهد قديم واحد يقول مثلا طب تدرسوا عهد قديم ليه ما كفايه العهد الجديد نقول له ازاي هو هو ربنا هو هو ما اتغيرش يسوع المسيح اللي في العهد الجديد هو ذاته في العهد القديم بس قبل تجسده لكن هو موجود به كان كل شيء بغيره لم يكن شيء مما كان هو اللي كلم أبونا إبراهيم هو اللي كلم موسى هو اللي كان مع داوود هو اللي كان مع سليمان هو هو فازاي تفصل الكتابين ما ينفصلوش لأن الشخص واحد الرب واحد إله واحد يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة جت هنا الإشارة بقى إيه إن في تعاليم غريبة تعاليم بتشوه صورة المسيح بتقول عليه زي أريوس مش إله حقيقي أو تعاليم بتشوه صورة الجسد اللي خلقه ربنا وتدعي إن الجسد شر في ذاته تعاليم غريبة ومتنوعة يعني الهرطقات في ناس فاكرة الهرطقة دي يعني بدعة واحدة لا دي بدع أشكال والوان الشيطان كل شوية يدخل فكرة جديدة يلخبط بيها مخ الناس لا تساق بتعاليم غريبة ومتنوعة يعني ما تمشيش ورا الكلام ده انت عارف الإيمان اللي استلمته وبتقوله في قانون الإيمان كل يوم وحافظه عن ظهر القلب وهو ده اللي هتدخل بيه السماء ليه بقى تساق بتعاليم غريبة متنوعة احفظ نفسك من الحتة دي لحسن تاخدك في طيار غير سكة السماء من ضمن التعاليم الغريبة اللي طلعوها جماعة الغنوسيين دول مش بس شككوا في المسيح له المجد وشككوا في قداسة الزواج و- وكرامته شككوا الناس في الأكل والشرب والغريب بقى أن اختلطت أفكارهم بأفكار اليهود القدام ما هو اليهود كمان ياكلوا بحساب لهم أكل محرم وأكل مش محرم فبقت الحكاية لخبطة يمين ولخبطة شمال اليونانيين داخلين بأفكار فلسفية واليهود داخلين بأفكار حرفية والاتنين عم عاوزين ينخروا في المسيحية كده فجت الرسالة دي تسكت دول وتسكت دول حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لا ين... لم ينتفع بها الذين تعاطوها يعني ايه الكلام ده يعني في ناس ابتدت تقول الطعام ده هو المفيد روحيا والطعام ده مضر روحيا فاكرين كلكم الملاية اللي نزلت على معلمنا بطرس في الرؤية في الحلم وسمع صوت ربنا بيقول له ما قدسه الله لا تنجسه أنت الحكاية ما عادتش أكل وشرب والمسيح له المجد قال كده ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم ذاك ينجس الإنسان فأكل نوع الأكل في ذاته مش ده اللي هينجسك إنما ما زالت بعض الأفكار اليهودية لسه بتشكك الناس في الحاجات دي ويقولوا أصل القلب هيثبت بأكلات معينة فقال لهم بصوا بقى القلب يثبت بالنعمة مش بالأكل حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها يعني مهما كلت أكلات يقال عليها أكلات مقدسة دي مش هتثبت قلبك في ربنا القلب هيثبت بالنعمة النعمة دي نعمة الصلاة والصوم وقراية الكتاب والجو الروحي ومحبة الناس وحفظ الوصية والاعتراف والتناول في نعمة في الموضوع فالقلب لا يثبت بالأكل إنما يثبت بالنعم وإحنا طول الصوم كنا نقول إيه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله دي النعمة فاللي بيدعوا ان القلب هيثبت بأكل باكلات معينه ده ادعاء حرفي مش بتاعنا الاكل مش هيزود ولا ينقص زي في روميا لما معلمنا بولس يقول ان اكلنا لا نزيد وان لم ناكل لا ننقص فالقضيه مش هتفرق كتير من ناحيه الاكل لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه الآية دي مهمة جدا لأنها تؤكد فكر أرثوذكسي هام أن مفيش كنيسة إلا وفيها مذبح ليه؟ لأنه أهم ما نقدمه في عبادتنا هو ذبيحة الإفخارستية جسد ربنا ودمه فما بولس الرسول بيقول لنا مذبح هل ينفع يقولها دلوقتي كيهودي؟ بالعكس بيقولها كمسيح بدليل إيه؟ بدليل إنه بيقول لا سلطان للذين يخدمون المسكن المسكن دي أحد ألقاب خيمة الاجتماع أو الهيكل اليهودي القدس نفسه كانوا يسموه المسكن والقدس وقدس الأقداس ساعات يلقب بالمسكن المسكن الإلهي مسكن الله مع البشر فالذين ما زالوا يخدمون المسكن ان هم كهنة اليهود مش من حقهم يقربوا من مذبحنا لنا مذبح خاص بينا دلوقتي في العهد الجديد لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا من مذبحنا يبقى مذبحنا في اكل ولا ما فيهوش في اكل يبقى احنا عندنا مذبح وفي اكل اهو في سفر العبرانيين 13 هنا بيتكلم ليه لانه بعض اليهود ضعاف النفوس بقوا مش فاهمين ينفع نتناول ونروح نعمل ذبيحة زي زمان ذبيحة اسم ذبيحة محرقة ذبيحة سلام قالوا لهم لا طب ينفع الجماعة اليهود يجوا يتناولوا معانا قالوا لا ليه لا قال طول ما انت ليك شركة مع الحيوانات يبقى عهد قديم لسه يبقى ما اتنقلتش نقلة العهد الجديد الدم بتاعنا دم المسيح له المجد ما تحطش جنبه دم حيوانات ابدا والذبيحه بتاعتنا هي ذبيحه الرب يسوع له المجد ما تحطش جنبها ذبيحه محرقه ولا ذبيحه سلامه هتيجي فين دم تيوس والعجول جنب دم المسيح فاصبح لنا مذبحنا خاص بينا في مذبح في مذبح في اكل في اكل بس مش اكل حيوانات ولا دم حيوانات اكل جسد المسيح ودمه ولا سلطان لرئيس كهنة اليهود يقرب من مذبحنا ولا كاهن يهودي ولا شخص يهودي ما ندخلوش من الباب ليه؟ لأن إيمانه مش مستقيم لما يؤمن بالمسيح له المجد يؤمن بالحياة الأبدية يؤمن بالكنيسة وأسرارها يؤمن بكل حاجة يتوعظ يتوب يتعمد بعد كده يتناول يبقى له شركة في الجسد والدم بعد ما يكفر بالمذبح القديم يعني يقفل علاقته مع المذبح القديم يعترف انه لا خلاص له في دم الحيوانات اولا لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه واضحه من الكلام برضو انه بيخاطب ناس متبرجله ومتبلبله شويه بين الفكر اليهودي والفكر المسيحي لان كلها رسالة ضد الارتداد ففي ناس بدأت ترتد إلى الفكر اليهودي فكأنه بيقول له إيه عارف لو رحت المذبح بتاعهم عارف لو رحت الهيكل تاني تاكل من الذبيحة الحيوانية مالكش سلطان تتناول عندنا خلاص انت فصلت نفسك عن جسد الرب ودمه إذا اتحدت بدم الحيوانات ورجعت تاني للفكر القديم فإن الحيوانات التي يدخل بدمها على الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحل فطقس ذبايح الحيوانات عند اليهود في يوم الكفارة يجي رئيس الكهنة ياخد الحيوان ويذبحه ويدخل بدمه إلى قدس الأقداس مرة في السنة دي شرحناه لما كنا بنقول أنه إشارة للمسيح اللي هيدخل إلى السماء مرة واحدة بدم العهد الأبدي بدمه هو بعد كده الحيوان اللي اندبح ده يعملوا فيه ايه ياخدوه خارج المحلة خالص بره الهيكل خالص بره المعسكر اليهودي خالص ويحرقوه هنا في إشارات متعددة الإشارة الأولى أنه لازم يدخل إلى قدس الأقداس ده اللي عمله المسيح أنه قدم عننا فداء أبديا في السماء قدام السماء انما جسد المسيح اهين اتحرق فين خارج المحل تلاحظوا ان ربنا يسوع ما ما اتصلبش جوه اورشليم ذاتها في الجبل بر خارج المحل عشان الصلب بالنسبه لهم كانوا يعتقدوا انه نجاسه مع ان الصليب دلوقتي سر القداسه كلها لكن في الفكر اليهودي ملعون من علق على خشب فكان الصليب يحطوه بر فربنا يسوع له المجد قصد بالرمز أن يحرق جسد الحيوان ده خارج المحلة إشارة أنه هيتمم الفداء خارج المحلة خارج المعسكر اليهودي عشان يقول إيه أنا بقيت بتاع الكل أنا مش بتاع اليهود بس أنا اتصلبت ع- من أجل العالم كله مش من أجل محلة أو معسكر اليهود فهنا بيقول بولس لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب باب أورشليم بر كان لازم يطلع من الباب فالمسيح تألم خارج الباب إشارة أنه هيفدي العالم كله ما بقاش الفداء خاص باليهود وفي نفس الوقت تتميم للنبوة بتاعت الذبيحة إن زي ما الذبيحة كانت تحرق خارج المحلة المسيح له المجد ذبح عنا خارج اليهود خارج المعسكر فلنخرج إذا إليه خارج المحل الدعوة معناها إيه هنا سيبكوا بقى من محلة اليهود عايزين تبقوا مسيحيين ما تبقوش يهود تاني هم طبعا فاهمين الكلام ده انتم مش يهود انما مقصود بيها اوعى تفكر تفضل جوه المحله تاني عاوز تفكر بنفس التفكير القديم وذبايح حيوانيه وكاهن يهودي قديم لا يبقى مالكش نصيب في العهد الجديد وفي دم العهد الجديد وفي مذبح العهد الجديد انما اللي تعمله ايه قول فلنخرج اذا الى المسيح خارج المحله بالنسبة لنا احنا معناها ايه يلا نطلع نقابل ربنا بره الدنيا دي خارج المعسكر القديم اللي فيه الحرفية وفيه الفرد وفيه الجمود وفيه دم الحيوانات وفيه أفكار تعجز أن تبرر الإنسان فلنخرج إذا إلى مسيحنا خارج المحلة دي كلها يبقى اللي عاوز يقابل المسيح له المجد يطلع له بره اطلع له بره يعني ايه طول ما انت غرقان في افكار الدنيا مش هتعرف تشوف ربنا طول ما كل اللي شغلك اكل وشرب ولبس وناس وكلام وفلوس اطلع بره شويه عشان تشوف المسيح له المجد وتلاحظوا ربنا يسوع اغلب قعداته مع الناس كانت بره المعتاد مره على الجبل مره على البحر بره الدنيا عشان يخليهم يحبوا الخلوه ويحبوا الخروج فكرة الخروج فلنخرج سفر كامل في الكتاب سفر الخروج يلا نطلع بره الدنيا مش معناه نسيب أشغالنا وبيوتنا معناه قلبنا ما يبقاش في الدنيا معناه نفارق اهتماماتنا القديمة باهتمامات جديدة يبان علينا ان احنا بتوع ربنا فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره احنا بتوع ربنا يسوع ان كان اليهود شايفين ده عار احنا بقى فرحانين بهذا العار ان كان اليهودي هيقول للمسيحي هتمشي ورا مصلوب يقول له الصليب بالنسبه لي هو كل المجد وكل القوه وكل العزه وكل الكرامه وانا فرحان ان انا شايل الصليب وما يحسبه اليهودي ضعفا او عارا احسبه انا كرامه وقوه وما يحسبه اليوناني جهلا احسبه انا المسيحي كل الحكمه دي اللي قالها في كورنثوس معلمنا بولس قال لأن ضعف الله أقوى من الناس وجهل الله أحكم من الناس طبعا مش معناه ربنا جاهل لكن ما اعتبروه اليونانيين جهلا طلع أحكم من الناس كلها واللي شافوه اليهود ضعف من ربنا بتاعنا انه يتصلب طلع اقوى من كل الناس فلنخرج اذا اليه خارج المحله حاملين عاره لان ليس لنا هنا مدينة باقية يعني احنا مش بتوع أورشليم الأرضية خلاص أورشليم الأرضية خدت لعنة من المسيح هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا فما عدلناش قلبنا مش في أورشليم الأرضية ولا ننتظر على الأرض مدينة باقية أي بلد متفرقش إنما كل عينينا على المدينة الباقية الأبدية أورشليم السماوية عينينا احنا كمسيحيين مش على بلد في الدنيا مهما كانت عظمتها وكرامتها ليس لنا ها هنا مدينة باقية عشان كده الغربة بالنسبة لنا هي أي بلد أي بلد اسمها غربة هي البلد الوحيدة اللي نتمنى نرجع لها هي السماء اللي خرجنا منها بالمعمودية ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة العتيدة يعني الآتية مستقبليا اللي جاية فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح يعني ايه نقدم بمين بمسيحنا بدم مسيحنا فلنقدم به بالمسيح ذبيحة اسمها ذبيحة التسبيح يبقى بطلة الذبيحة بتاعت المحرقة ذبيحة الإثم ذبيحة السلام ذبيحة الكفار كل الذبائح بتاعت العهد القديم بالنسبة لنا بطلت فضلت ذبيحة المسيح له المجد تجمع كل المعاني دي وبقى أحلى اسم عندنا هو اسمه ذبيحة التسبيح يعني واحنا واقفين في القداس بنقدم ذبيحة المسيح هو الذبيحة طب هنعمل ايه واقفين بنسبح لان هنطلب منه ايه بعد ما جه وفدانا ده احنا مش عارفين نطلب حاجة ده هو عمل اكتر جدا مما نظن او نفتكر او نطلب فيبقى لسان حالنا من هنا لغاية الابدية كمان ان بماذا ارد للرب عن كل احساناته مش عارف اشكرك ازاي يا رب على كل اللي عملته معايا جيت من السماء عشان تفديني أنا علي أفضل أقول لك المجد والقوة والكرامة والعزة والشكر إلى الأبد فلنقدم بذبيحنا بذبيحتنا بمسيحنا فلنقدم به بالذبيحة دي ذبيحة تسبيح إلى الأبد طب يعني إيه ذبيحة تسبيح يفسر بولس بيقول إيه أي ثمر شفاه معترفة باسمه يعني وانت بتسبح بتقول زوكسا باتري المجد للآب والابن والروح القدس بتقول الليل يا مسيح قام من الأموات من أجلنا التسبيح ده ده ذبيحة عند ربنا ثمر شفاه يعني شفايفك دي بتطلع حاجات حلوة عند ربنا وده اللي احنا نفس المعنى اللي خدناه في اللحن بتاع بشفاعة والدة الإله في آخره نقول إيه رحمة السلامة ذبيحة التسبيح مين هو رحمة السلام وذبيحة التسبيح مسيحنا اللي على المذبح إلهنا الحاضر وسطينا هو بالنسبة لنا رحمة من السماء لخلصنا وهو أيضا ذبيحة تسبيحنا إلى آخر الدهور نقرأ الجزء ده لأنه دسم يقول إيه لنا مذبح من عدد عشر لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب فلنخرج إذا إليه خارج المحلة حاملين عاره لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه يبقى كل عباداتنا منصبة في الحتة دي الشكر والتسبيح والفرح بعطية ربنا طب نطلع في الدنيا نعمل ايه نعمل خير في الجزء الثاني من الذبيحة هو ذبيحة الحب للناس فيقول ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله يبقى عشان يصلح الفكر اليهودي من الذبايح الكتيرة اللي فيه قال بص ما عندناش ذبايح من دي هي الذبيحة الوحيدة المسيح ذبيحنا ذبيحة التسبيح بتاعتنا إنما في ذبايح بقى كل يوم تقدر تعملها هي فعل الخير لا تنسى فعل الخير لأن بذبائح مثل هذه يبقى اعتبر فعل الخير ذبيحة لما بتعمل رحمة في الناس لما بتزور المريض والفقير والمسن لما بتخدم الناس من قلبك كأنك بتقدم ذبيحة مش عاوزين ذبايح العهد القديم خلاص وعشان كده حياة المسيحي بين ذبيحتين ذبيحة واقف قصادها مشتاق ياكلها ويدخل بيها السماء وذبيحة رايح يقدمها للمسيح ممثلة في كل فقير ومريض ومحتاج حياته بين الذبيحتين دول لكن في الآخر هي ذبيحة واحدة لأنها ذبيحة حب حب لله وحب للناس ودي الوصية اللي تدخل السماء مجمل الوصايا كلها اللي في الكتاب في الكلمتين دول تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك افعل هذا فتحك في حياة المسيح وقفة عبادة قدام ربنا يلتهب فيها جسد المسيح ودمه بفرح وحب ويطلع يخدم الناس بقلبه ويموت عشان الناس لو طلبوا كمان لأن هو قلبه خلاص في المذبح مع ربنا لكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يصر الله أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين لأن هذا غير نافع لكم من شوية قال لنا اذكروا مرشديكم مرة دي بيقول أطيعوا مرشديكم الطاعة لازمة ليه لأن في ناس سبقتنا في الطريق الروحي نسمع كلامها عشان نمشي وراه عشان نوصل زيهم واخضعوا خضوع مهم اللي بيمشي بدماغه يبقى فيه كبرياء معطله يبقى ذاته معطلاه إنما الخضوع يكسر الذات ويساعد الواحد يفهم سكة ربنا صح لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم يعني الخدام دول الكهنة والأباء دول مسؤولين عن الشعب فبيتعبوا من أجل الشعب ويسألوا عن الشعب إنما مش معنى كده الشعب معفى من المسؤولية لازم يبقى عند الشعب خضوع والتزام وطاعة لأنه إذا الكاهن قال كلمة ربنا يبقى الشخص مسؤول عن كلمة ربنا بعد كده زي ما كان بيقول ربنا الحسقيال قال له لو شايف واحد بيغلط وما أنظرتوش هطلب دمه منك إنما لو أنظرته ونبهته يبقى دمه على راسه هو مسؤول عن نفسه بعد كده فهنا بيقول دول بيسهروا لأجل نفوسكم هي دعوة لينا طبعا والكل الخدام أن يسهروا من أجل خلاص الناس كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح يعني في ناس تفرح راعيها تفرح خادمها وفي ناس توجع قلب خدام في شخص باجتهاده الروحي بحماسه للتوبة بغيرته على بيت ربنا يفرح الكاهن أبوه وفي شخص باستهتاره وبقلة أمانته وبكسله يحزن قلب راعي ليه؟ لأنه في الآخر هيتسأل عنه ولأنه خايف عليه زي ابنه زي أي أب فيكم ما يشوف ابنه مجتهد يبقى فرحان بيه ومهما تعب عشانه يبقى فرحان وهو بيتعب إنما لما يلاقي ابنه مستهتر وكل تعبه رايح بيبقى صعبان عليه بيكمل تعب لأنه أب بس بيبقى مجروح فبيقول لكي يفعلوا ذلك بفرح يعني هم بيخدموكم يبقوا فرحانين عشان شايفين ثمر شايفين رد فعل مش يا عم بيفعلوا هذا بأنين يعني في واحد بيبقى بيتعب بس ايه وهو يئن يتألم لأن هذا غير نافع لكم في الآخر هتعود عليك لو أنت سمعت الكلام واجتهدت وخدت الكلام ده لنفسك هينفعك إنما لو تعبت قلب أبوك طب ما أنت كده هتضر نفسك صلوا لأجلنا كده بيختم الرسالة صلوا لأجلنا دي حاجة عظيمة جدا في معلمنا بولس أنه مع عظمة هذا القديس والمواهب الروحية اللي فيه الصلوات الحارة والمعجزات اللي ملهاش عدد إنما يثق تماما أنه محتاج للصلاة محتاج للصلاة زيه زي غيره إن كان ربنا يسوع له كل المجد غير المحتاج لشيء قال لتلاميذه اسهروا معي صلوا معايا اسهروا معايا وناموا سابوه فيبقى ما حدش فينا مش محتاج التاني يصلي له وطبعا انتوا عارفين في قداساتنا دايما في صلاة من الشعب للكاهن زي ما من الكاهن للشعب من لأكل أبونا البطرك وأبائنا المطرنة والأساقفة والكهنة والشمامسة والخدام ليه صلوا لأجلنا كلنا بنصلي لبعض لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء ضمن التهم اللي كانت تيجي لبولس دايما أنه إيه له غرض في خدمته دي لو تفتكروا في دراسة كورنثوس الثانية خدت شوط طويل أن بولس كان متهم من ضمن الناس أنه له أغراض فهنا ضمنيا بيقول إيه صلوا لنا انما احنا مطمنين ان ضميرنا مرتاح قدام ربنا نثق ان لنا ضميرا حسنا صالحا راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء يعني معلمنا بولس كخادم بيعلمنا الواحد يراجع ضميره دايما انت عاوز ايه من اللي بتعمله عاوز مجد عاوز كرامة عاوز شعب عاوز عدد عاوز فلوس عاوز ايه ولا ضميرك صالح وكل همك انك تتصرف صح في كل حاجة عشان ربنا لأجل مجد الله وخلاص النفوس ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة يعتقد أنه كان خارج في الوقت ده من السجن فبيقول لهم صلوا لي بالأكثر عشان أرجع لكم بسرعة يبقى هو كان في أوروبا وكان في كلام أنه هيرجع تاني يزور أورشليم عشان يسأل على أولاده وحبايبه اللي في كل حتة في البلاد اليهودية فبيقول لهم أطلب أكثر أن تفعلوا هذا يعني تصلوا لي لكي أرد إليكم يبقى واضح أنه كان إيه محجوز ومش قادر يروح لهم خرج وعاوز يروح لهم بأكثر سرعة وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي هيدعي لهم دعوة حلوة بس سمى التسمية جميلة يقول إله السلام على الله الآب يقول إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع أي راعي زي بولس يحب دايما يفكر نفسه أنه مش هو الراعي أن الراعي الصالح هو المسيح نفسه وأنه ده هو زي صبي عنده عشان كده يسميها في بطرس راعي الرعاة يعني المسيح له المجد هو الراعي وفي رعاة تحت ايده كتير قوي انما الراعي الصالح الوحيد هو ربنا يسوع له المجد هو هو صاحب الكنيسة هو رأس الكنيسة هو الكل في الكل فهنا معلمنا بولس وهو بيختم الرسالة ما حبش يقول انا راعيكم وانا ابوكم وانا قال لهم بصوا بقى يعني إله السلام اللي قوم المسيح راعي الخراف العظيم هو اللي مسؤول عن كل حاجة هو اللي بيعمل كل حاجة ليه ذكر القيامة هنا لأنه هو خارج من السجن والناس دي مضطهدة بشدة من أجل إيمانها وفي ناس بترتد لازم يحطوا قدامهم خبر القيامة خبر القيامة أقوى خبر مفرح في تاريخ البشرية أقوى نصرة في التاريخ لأنها نصرة مش على بشر نصرة على الشيطان نصرة على الموت نصرة على الخطية فلما يكون الواحد مهزوم قلقان خايف الظروف يعني ضيقة عليه لازم يفتكر القيامة لأن القيامة انتصار على كل حاجة سلبية في الدنيا على كل ضعف كل خوف كل خطية كل انهيار حتى الموت آخر عدو أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوي فعاوز يصبرهم يقول لهم يعني إيه أنتوا خايفين من إيه هتموتوا بيضطهدوكم خدوا فلوسكم خليكوا باصين على المسيح اللي قام إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليه قال كده لأن دم العهد الجديد مش هيجي ورا منه دم تاني خلاص دم العهد القديم ده كان رمز عشان يستقبل دم العهد الجديد أما دم العهد الجديد اسمه دم العهد الأبدي خلاص ده دم دخل إلى الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبديا يغطي كل الأجيال وكل العصور ليكملكم في كل عمل صالح يعني هو اللي هيكملكم الواحد عنده نقص عنده ضعف زي قوتي في الضعف تكمل فما تخافوش مهما كان فيكم ضعف اللي قوم المسيح يقومكم اللي أقام المسيح من الموت يكمل كل أيامكم وضعفكم لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الأبدين أمين وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ بعد ما قال التحية دي قال استحملوا الكلام خدوا الكلام وفكروا فيه وعيشوا بيه لأن ده اللي هيوصلكم لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم 13 إصحاح طلعوا كلمات قليلة لأن هو عنده كتير اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموساوس دي تؤكد أن هم كانوا في السجن وبيطمنهم كمان على تيموساوس الذي معه سوف أراكم إن أتى سريعا سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين يسلم عليكم الذين من إيطاليا يبقى هو كان في روما في الوقت ده في سجن روما النعمة مع جميعكم آمين إلى العبرانيين كتبت من إيطاليا على يد تيموساوس نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا أمين